الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أم عاوز أكلمكم في نص ساعة عن المحبة والبكورية كلمة في الكتاب باكورة أو بكر أو بكورية كلمة يمكن غريبة على علينا شوية هي ببساطة معناها بتترجم ال first born يعني الطفل الأولاني أو الأطفة الأولى كلمة باكورة الأطفة الأولى يعني أول أطفة أو أول شخص ينطبق عليه كلمة البكر هو آدم عشان كده معلمنا لقى وهو بيحكي حكاية الأنساب طلع بالبشرية من شخص لشخص لشخص وقال في لقى ثلاثة آدم ابن الله فآدم هو بكر الخليقة بس الحقيقة طلع أنه هو مش بكر مظبوط أو مش بكر حقيقي هو طلع أنه بكر الأموات مش بكر الأحياء لأن آدم وإن كان أول الخليقة في البشرية إنما هو بكر بالموت فضيع البكورية بتاعته خلي بالكم لأن احنا هنمشي مع الأبكار هنلاقي إن في كده لغز جميل في الكتاب إن كل الأبكار بالطبيعة فقدوا مكانتهم كأبكار وخدوها ناس مش بالطبيعة خدوها أبكار بالروح زي ما هنشوف أو أبكار ما كانوش أبكار بالطبيعة فآدم وهو البكر رأس الخليقة الأولى لأنه عصى الوصية سقط من البكورية وبعدين ربنا حب يقنع ويفهم البشرية فكرة أن البكر له امتيازات امتيازات البكر أن هو صاحب البركة الأولاني ده بقى الأولاني ده عصب البيت ده الوريث الشرعي ده المسؤول الكبير ده اللي عنده امتيازات أكتر من كل اللي هيجوا وراه بعد كده تلاحظوا بقى أن كل بكر كان بيسيب مكانه لواحد بعديه بسبب فشله في مأمورية المحبة ده علاقة موضوعنا بالبكورية بمعنى آدم كان الامتحان الوحيد عنده هو امتحان حب انه يحب ربنا ويحب حواء ما كانش فيه غير حواء لغايه دلوقتي وهو ما كانش يعني الامتحان قصاد عينه لما جه الامتحان بتاع الشجره الشجره دي ممنوعه الوصيه بتقول لا وهنا الكتاب كله بيشاور على فكره مهمه جدا ان اللي بيحب بيسمع الوصية أو بيحفظ الوصية من يحبني يحفظ وصية دي عهد قديم وعهد جديد دي يعني أهم مقياس لكلمة حب ربنا هو حفظ الوصية هو الطعم فبالرغم أنها كانت وصية سهلة جدا دايما الآباء يركزوا أن الوصية اللي كانت جاية لآدم بصراحة وصية سهلة تصوروا معايا مثلا في ألف شجرة في جنة عدن في, وص... في شجرة واحدة ممنوعة يعني ده انت يا اخي مش مستاهلة يعني الشجر كتير وبعدين في شجر كله حلو كل الشجر حلو بالذات شجرة الحياة دي كانت يعني مغرية جدا لكن ابتدي بقى تدخل فكرة الممنوع مرغوب وانه الممنوع ده له لذته ومع اللحظة الأولى للسقوط طبعا في لحظة مكل هو كسر الوصية هو فشل في امتحان الحب هو ما عرفش يحب ربنا ببساطة تلاحظوا ارتبط بيها على طول فشل في حب حواء في الأول كان حبه لحواء إيه مش مكلف مش مكلف ليه أول ما ربنا جاب له العروسة دي قال يا سلام دي حتة مني كلام بقى إيه كلام الخطوبة خلي بالكم كلام الخطوبة كلام الخطوبة دي حتة مني وأنا مسؤول عنها عظم من عظمي لحم من لحمي يترك ويلتصق أول ما دخلنا في الجد وعملت العروسة عاملة قال ما اعرفهاش الست دي اللي انت اديتهاني هي اللي جابت لي الكافية انا معليش دعوة يا راجل يعني كل مرة اقرا الحتة دي اقول في سري يا راجل يعني ايه خليك راجل بمعنى ايه هنا ربنا المحبة الزوجية كان جزء أساسي جدا منها حتة المسؤولية المسؤولية بدل حتة منك يبقى أنت الكبير يبقى أنت المسؤول يبقى لما حواء تغلط تقف تقول له يا رب حقك عليا أنا يا رب أنا الغلطان أنا في ديها خلي بالكم المعنى لأن المعنى ده مهم جدا في الإنجيل أنا شيل غلطها ده الراجل أنا شيل غلطها إنما آدم جه ورا حواء على طول صدر حواء قال له خدها عاوز تاخدها مفيش مشاكل هي غلطانة أنا ماليش دعوة ف طبعا ربنا ما عجبوش الوضع ليه؟ لأنه مش فشل في اختبار حب الله فشل في اختبار حب الإنسان عشان كده تلاحظوا في أفسس خمسة بولس يشاور على التصليح اللي عمله المسيح المسيح قال إيه هذه لحم من لحمي عظم من عظمي راجل هتعمل يا رب قال هفدي الكنيسة أنا اللي هشيل الشيلة طب الكنيسة مراتك دي عاملة الكنيسة اللي هي العالم بقى البشرية كلها ده حواء تيجي جنبنا إيه بقى قال معلش كل الشيلة هشيلها ده الحب يبقى الحب فيه المسؤولية فيه الفداء المسؤولية تحتم انك انت اللي تتصدر للمشكلة مش تهرب منها ان انت اللي تشيل الشيلة مش اللي تشيلها لغيرك فآدم ترك بكوريته لمن يستطيع انه يشيل الشيلة انه يشيل حواء بهمها مفيش راجل قدر يشيل حواء بهمها فجه المسيح له المجد شال حواء كلها البشرية كلها خلي بالكم البشرية تمثل دايما في الكتاب بالمرأة بالنفس لأن المرأة يقول عنها معلمنا بطرس الإناء الأضعف إناء الأضعف يبقى محتاجة راجل ما طلعش في راجل في البشرية الحية غير ربنا يسوع له المجد اللي قال بدل قال هذه لحم من لحمي قال علينا كده نحن الآن من لحمه ومن عظامه احنا دلوقتي الكنيسة بتقال علينا احنا أعضاؤه فالمسيح بيبص علينا يقول دول حتة مني بدل حتة مني يبقى أنا مسؤول عن أخطائهم طب يا رب بعد الشر عليك أنت الوحيد اللي بلا خطية الذي بلا خطية صار خطية لأجلنا عشان هو مسؤول عشان ده الحب يبقى أول قصة بكورية هي قصة آدم البكر الفاشل خطيت يعني في, البك في البكورية اللي رفع ايده ساب البكورية لمن يستطيع أن يكون بكرا شوية كده ونمشي في التاريخ أبونا إبراهيم ده كده إيه شبه ربنا طب عاوز له بكر جاله بكر غلط إسماعيل إسماعيل هو البكر الشرعي لأبونا إبراهيم هو البكر الشرعي وبعدين إسماعيل جاله إسحاق بعد شوية بعد 14 سنة جاله أخ يذكر في الكتاب أن إسماعيل احتقر إسحاق أو أهانه أو بتعبير بولس بقى بتعبير بولس الرسول اللي بيقراها بلغة العهد الجديد غلطي 4 28 و 29 يقول ان البكر اضطهد الاصغر ان الاول اللي هو اسماعيل اضطهد الاصغر اللي هو اسحاق يقول أما نحن أيها الإخوة فنظير إسحاق أولاء الموعد لكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يقصد إسماعيل ولد بمشورة جسدية هاجر دي كانت أصلها مش رأي ربنا ده رأي سارة يضطهد الذي حسب الروح حسب الروح ده الوعد ده اسحاق اللي جاي بكلمة من ربنا هكذا الآن أيضا يعني خلي بالكم دايما البكر المرفوض يطلع عين البكر الايه اللي هيكسب القضية فتلاحظوا ان آدم بيضطهد المسيح الإنسان بيصلب المسيح وإسماعيل بيضطهد إسحاق وأبكار العهد الجديد مضطهدين من اللي راحت عليهم البكورية في الدنيا مؤمنين العهد الجديد اللي هنوصل لها دي حكاية ان احنا أبكار كنيسة أبكار احنا لازم نعيش مضطهدين لأن دي أحد نتائج البكورية اللي اتنقلت فاسماعيل اضطهد إسحاق إنما النتيجة إيه كلام صريح بقى ماذا يقول الكتاب اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية الله مش ده البكر لا فقد لقب البكر بقى اسمه ايه ابن الجارية زي ما آدم فقد لقب البكر وبقى اسمه ابن الجسد أو ابن التراب أنت يا آدم تراب قال ده أنا البكر يا رب لا أنت تراب أنت ما, ما تستاهلش لقب البكر اللقب ده محتاج راجل يحب يعرف يعني إيه حب تضحية وتعب ومسؤولية اطرد الجارية وابنها لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة إذا أيها الإخوة لسنا أولاد جارية بل أولاد حر نمشي في التاريخ شوية يجي بعد كده إسحاق يجيب اثنين عيسو ويعقوب مين نزل الأول عيسو شرعا عيسو البكر ودي بقى لها قصة صريحة واضحة جدا في الكتاب إن عيسو هو البكر لكن مش مقدر قيمتها إسماعيل نسيت أقول لكم فشل في اختبار حب برضه احنا ما زلنا بنتكلم عن الحب والبكورية آدم لم يعرف كيف يحب فلا يصلح أن يكون بكر إسماعيل لم يعرف أن يحب أخوه لا يصلح أن يكون بكر عيسو بيحب عيسو العدل يعرفش يحب يعقوب طبعا عيسو بيحب الأكل ويحب الخطية رمز في الكتاب للإباحية والشهوة والجسدانية يعني لكن ما يحبش أخوه دليل انه كان عاوز يقتله كذا مرة مش مرة واحدة فلأن ربنا السابق قال مشايف أن عيسو لا يعرف كيف يحب وإن كان بكرا مش هيكمل بكر وبانت بقى إيه في مسابقة بيع العدس تديني البكورية بطبق عدس قال له هعمل بيها إيه هو مش فاهم بقى مش فاهم قيمة يعني إيه بكر هيفهمها لسه في العهد الجديد ده هو ما فيش حد هيدخل السماء غير البكر ما حدش داخل السماء إلا البكر فلما بيقول هتعمل لي إيه البكرية يبقى مغفل مش فاهم يعني إيه سماء خلي عينيه في الأرض يعقوب بالرغم من كذبه ولوعه وشقاوته عالش كل ده يتظبط بس فاهم قيمة البكر عارف قيمتها عاوز يروح السماء فكل ده هيتصلح مع الأيام فيعقوب اشترى البكورية ولما جت تتصرف في آخر حياة إسحاق ما البكورية بتتصرف البكر دي لما يجي أبوه يموت هياخد الورث هياخد البركة هياخد البركة ما استناش بقى يعقوب لما ربنا يظبط المسائل عشان ترسى عليه البركة لأنه فعلا يستحقها دلوقتي تحايل عليها برضه وطبعا دفع ثمن التحايل ده عالي جدا لكن وصلت البركة إلى يعقوب مش لعيسو فاكرين القصة بتاعت لما إيه ما صدق عيسو طلع ولبس لبسه وقلد صوته وضحك على أبوه وخد البركة ليه ربنا سمح إن المؤامرة تخلص تمشي هو ربنا هيبارك في مؤامرة هو سمح لحاجة واحدة بس لأن عيسو ما يستاهلهاش لأن عيسو لا يعرف كيف يحب لا بيحب أبوه ولا أمه عشان كده اتجوز من الحسيات من بنات الأمم ما احترمش خالص وصية الأب والأم وصية ربنا ولا بيحب أخوه عاوز يموته وبيحب الأكل هو ده كل حياته لا يصلح أن يكون بكرا وصار يعقوب البكر يبقى إسحاق بقى بكر مع أنه مش البكر يعقوب بقى بكر مع أنه مش البكر نعدي ننزل من يعقوب لأولاد يعقوب ابن يعقوب البكر مين رؤوبين حد فيكم يعرفه ده لأنه ما عادش بكر راؤوبين جه وراه 11 أخ إنما نفاجأ في سفر الأخبار الأول إصحاح خمسة بمقولة عجيبة شوية سفر أخبار الأول إصحاح خمسة أول آية تقول إيه وبنو رؤوبين بكر إسرائيل لما أنت بتقول مش بكر لا لسه بكر اهو لأنه هو البكر ولأجل تدنيسه فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف بن ابن إسرائيل فلم ينسب بكرا تاني شوفوا الوضوح بقالوا رأوبين هي ده أخبار هنا هيحكي الأسماء فبيقول رأوبين بكر إسرائيل لأن الناس حافظاه كده قال لهم بس خلي بالكم هو البكر ولكن لأجل تدنيس فراش أبيه أعطيت بكوريته لبني يوسف ل... ل... راحت يوسف بقى البكر يوسف ده نمرة كام ده نمرة 11 ايه اللي جابه للبكورية بقى يعني حتى مش نمرة اتنين لا ما هو ما فيش في العصر اللي قبله حد عارف يحب بدليل عملوا فيه ايه كانوا هيموتوا يوسف مش كده انما يوسف نجح في امتحان الحب لما ملك الانتقام وعمل ايه وسامح وغفر وقال لهم لا انا مش انا مش زعلان انا بحبكم تحبنا بعد اللي عملناه طوباك يا يوسف اشتريت البكورية اشتريتها بايه بالحب دفع الثمن غالي تحملت التجارب والالام لكن ساعة ما قلت انا مسامح بقيت انت البكر عدت على عشرة يبقى بانت عمالة تبان الفكر ان البكر الاول الطبيعي المرشح للبركة المرشح للسماء بالتالي بيخسرها في حالة واحدة لو ما عرفش يحب يتلقفها مين اللي يعرف يحب ويحب بما يليق بالحب لو آدم يفدي مراته يبقى مفيش غير المسيح لو لو اسحاق يقول حاضر لابوه السكين على رقبته ثمن الحب غالي عشان كده احنا بنؤكد ان اللي اتذبح لازم يبقى اسحاق ما ينفعش يبقى غير كده لازم يبقى اسحاق وبعد كده تبان في يعقوب يعقوب هو البكر لأنه هيبقى قديس في آخر أيامه ربنا هينظف كل حاجة طول ما هو عاوز يبقى بكر بدل شريحة يستحقها تنزل من رأوبين إلى يوسف ويصير يوسف البكر في ليه لأن يوسف هو اللي خلاص نجمه اللي عالي في السماء وبعدين تدور الأيام ونسمع كلمة غريبة جدا وقت فرعون ربنا يقول فرعون على فم موسى أطلق ابني البكر أطلق ابني البكر يعني إيه يعني ربنا سمى شعب إسرائيل ابن البكر سمى شعب إسرائيل ابن البكر خلي بالكم وبيقول ربنا بنفسه ابني ابن البكر أنا مسؤول عنه وإيه شوفوا البكر غالي إزاي شعب مصر كله ينضرب لو وقف قدام البكر بكر غالي جدا وشعب إسرائيل يتمتع بالبكورية سنين البحر يتفتح ويقف سور الجبل يطلع مية السماء تنزل من ليه ده البكر ياخد كل اللي هو عاوزه بس في شرط عشان يفضل بكر يعمل ايه لازم يحب يحب ربنا يحبوا بعض مفيش اكتر من كده الشريعتين اللوحين اللي قصادهم اللوح الأولاني تحب الرب إلهك اللوح الثاني تحب قريبك كنفسك فشل الشعب فضل ربنا 1500 سنة يحاول يخليهم أبكار وهم ما فيش فايدة فيهم وراحت البكورية من شعب إسرائيل خلي بالكم راحت البكورية من شعب إسرائيل لم يعودوا أبكار عشان ربنا يشرح الفكرة عمل إيه قال لهم عشان تعرفوا غلاوة البكر جت الضربة العشرة على شعب مصر قال له يا شعب إسرائيل البكر غالي جدا في ملاك هيعدي شغلته يدبح الأبكار لأن البكر عشان يورث لازم دم البكر عشان يورث لازم فداء فبص بقى في ملاك بيعدي ما بيعرفش ما بيميزش في البيوت هو بيلقط حاجة واحدة ال first born في أي بيت في حاجة واحدة تعمي ملاك الموت عنه أول ما يلاقي الدم ما بيشوفش مين جوه ما بيعرفش يشوف إيه اللي جوه ما بيشوفش الخطية خلي بالك أول ما بيشوف الدم ما بيشوفش حد جوه خلاص أرى الدم فأعبر بدأ ما عليهوش دم يجيب البكر على طول فالضربة العشرة كانت أبكار مصر فطلعوا المصريين ينتقموا للأبكار ما قدروش طبعا ليه لأن ما زال إسرائيل البكر فلو جيوش الدنيا هتجري وراه ما تقدرش تطوله لسه كان بكر طب الأبكار اللي طلعوا في الصحراء حصل لهم ايه ما دخلش منهم حد ليه؟ لأن خلال الأربعين سنة امتحان الحب أربعين سنة واخدين فيه زيرو ولا مرة عارفين يحبوا ربنا كل مرة تذمر كل مرة اعتراض كل مرة شكوى كل مرة إنكار كل مرة تجديف وصلت للعجل الذهبي فراحت عليهم البكورية ما دخلش من الكبار دول حد دخلش غير الأطفال العيال لما كانوش أبكار فتدور الأيام عشان ربنا يقول لسه بقى البكر هيجي وبعدين نفاجأ بقى إيه أنه نقرأ بقى عهد جديد شوية نشوف رؤية واحد خمسة كده لقب جديد من ألقاب ربنا يسوع له المجد يقول إيه يوحنا إلى السبع كنايس التي في أسيا نعم لكم وسلاما الكائن الذي كان والذي يأتي من يسوع المسيح الشاهد الأمين البكر الله هو ده البكر بكر مين بكر الله خلي بالكم هو ده البكر الحقيقي بقى آدم البكر ما هو آدم اتسمى ابن الله ما ينفعش يبقى بكر لأنه ما بيعرفش يحب البكر الحقيقي اللي كان مخفي داخل الله في حضن الآب ولم يكن معلن أعلن ظهر عشان كده تلاحظوا آدم هو بكر الأموات أما المسيح اسمه البكر ها فرقها إيه من الأموات يعني إيه يعني آدم بكر الأموات يعني كل اللي جايين في ديله ميتين لأن آدم أدخل الموت للعالم ودي شرحها بولس بالتفصيل في روميا 5 وكورنثوس 15 ان ادم دخل الموت للعالم فبقينا كلنا محكوم علينا بالموت بسبب ادم طبعا الفساد ماشي فينا واحنا مسؤولين عن خطايانا كمان اما المسيح فتقال عنه البكر من الاموات يعني ده الوحيد اللي الموت ما قدرش عليه لان هو ده البكر الحقيقي ليه لان المسيح بيحب لأن الوحيد اللي ناجح في اختبار الحب طبعا باخدها بشكل إنساني مسيح له المجد هو ابن الله بالحقيقة لكنه هو تجاوزا هو الإنسان الوحيد الذي أحب إلى المنتهى أحب إلى المنتهى حتى الصليب أطاع حتى الموت يقول كده مع كونه ابنا تعلم الطاعة تعلم الطاعة يعني خد امتحان الطاعة لآخره مهما كلفه سبق كل الأبكار اللي قبله فصار المسيح هو البكر عشان كده تسمع السماء تقول إيه هذا هو ابني الحبيب هنا يقصد بكر له اسمعوا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت هو ده البكر هو ده اللي داخل السماء طب احنا رحنا فين احنا رحنا فين كل شعب اسرائيل كانوا ابكار وراحت عليهم اترفضوا إلى خاصة جاء وخاصة لم تقبله أما كل الذين قبلوا أعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله عارفين هي معناها ببساطة إيه إحنا في العهد الجديد بقينا أبكار بالتصقنا بالبكر يعني أنت بكر منين ما يمكن أنت خامس واحد في إخواتك ودي ملهاش علاقة طلعت إنما أنت تنجح أن تكون بكرا في امتحان واحد بس إنك تحب ربنا وتحب اللي حواليك كده تلزق في المسيح وتعدي تدخل السماء حتف لا تبقى تبع اسماعيل ولا عيسو ولا راؤوبين تبقى تبع يعقوب وتبع اسحاق وتبع فاهمين اللي انا اقصده تبع المسيح تبع اللي نجحوا في اختبارات الحب فربنا يسوع له المجد اهم حاجه عنده يقعد يقول حبه حبه ومن يحبني يحفظ وصاياي كما أحببت الآب أحببتكم حبوني وحبوا الآب كل كلام الإنجيل عن حكاية الحب ليه؟ ده شرط البكورية والبكورية شرط السماء نفاجأ بقى في عبرانيين 12 في عدد 18 تعالوا نرجع كده عددين بس عشان نشوف البكورية عدد 16 عبرانيين 12 16 يقول لألا يكون أحد ذانيا أو مستبيحا كعيسو الذي لأجل أكلة واحدة باع بكورياته فإنكم تعلمون أنه أيضا بعد ذلك لما أراد أن يرث البركة رفض إذ لم يجد للتوبة مكانا مع أنه طلبها بدموع بس توليت خلاص لأنكم لم تأتوا إلى جبل ملموس مضرم بالنار ده أكبر وأعظم يوم في تاريخ الشعب اليهودي هيشرحه دلوقتي تاريخ الأبكار القدام أعظم يوم يوم ما استلموا من الجبل الشريعة شعب هياخد شريعة من الله مكتوبة بأصبع الله ده كان يوم مجيد لكن هو خلاص راح عليهم برضه لم تأتوا إلى جبل ملموس مضرم بالنار وإلى ضباب وظلام وزوبعة وهتاف بوق وصوت كلمات استعفى الذين سمعوه من أن تزداد لهم كلمة يعني الناس هناك كانت مرعوبة بتقول له موسى مش قادرين نسمع ربنا روح اسمعه وقول لنا هيقول إيه من كتر الخوف لأنهم لم يحتملوا ما أمر به وإن مست الجبل بهيمة ترجم أو ترمى بسهم احتياطات فظيعة ربنا على الجبل هيتكلم فلما تقرب بهيمة ما يجروش وراها يرموها بسهم من بعيد عشان ما تقربش من الجبل وكان المنظر هكذا مخيفا حتى أن موسى قال أنا مرتعب ومرتعد بل شوفوا بقى العز بتاع العهد الجديد قد أتيتم إلى جبل صهيون وإلى مدينة الله الحي أورشليم السماوية وإلى ربواتهم محفى الملائكة وكنيسة أبكار شوفوا التعبير ما هم دول أبكار مش إسرائيل ابن البكر كان ابن البكر لكن زي ما عيسو ادى البكورية لإسحاق وزي ما رأوبيم سابها ليوسف وزي ما القصة دي عمالة تتكرر وكما أن آدم طلع مش بكر طلع المسيح هو البكر هكذا شعب إسرائيل لم يعد بكرا إنما كنيسة العهد الجديد اسمها كنيسة أبكار يبقى كلنا اسمنا أبكار بس في شرط لكي تظل بكرا لابد أن تحب لازم تعيش في حب الشرط الوحيد اللي يبقيك بكر ما أنت اتولدت بكر في المعمودية كل واحد فينا فاتح رحم الكنيسة لأنك أنت غالي غلو الدنيا كلها فيوم ما تعمدت أنت بكر خلاص يوم ما بتتعمد بتبقى بكر بس حافظ عليها بوصية واحدة تحب الرب إلهك تحب قريبك كنفسك فيقول إلى أورشليم السماوية إلى ربواتهم محفى الملائكة وإلى كنيسة أبكار مكتوبين في السماوات عشان كده تلاحظوا مربوطة قوي بحتة المعمودية والولادة الجديدة أسماءكم مكتوبة في سفر الحياة ودي بنقررها في سر المعمودية الكاهن هو بيعمد بيقول له اكتب اسمه في كتابك بيقول لربنا كده قبل ما بيغطس الطفل أو أيا كان يقول له اكتبه دلوقتي لأن قبل كده مش مكتوب فبيبقى بكر من اللحظة دي إلى أرواح أبرار مكملين إلى وسيط العهد الجديد يسوع ما عادش آدم ولا موسى كل دول مش ناجحين كأبكار إنما المسيح هو البكر الحقيقي فاللي من خلاله كلنا بقينا أبكار وإلى دم رش يتكلم أفضل من هابيل أنا أصلا نسيت أقول لكم إن كان في بكر تاني قايين واخدين بالكم ما عرفش يحب فراحت لهابيل هابيل عشان يبقى شبه المسيح مات بدري عشان دمه يتكلم عشان يدي حياة للي بعده الشيث لكن برضه هابيل اللي اسمه في السماء قايين مش اسمه مش موجود في السماء فقد البكورية برضه لأنه ما عرفش يحب أخوه قتل أخوه أما هابيل فاحتمل أخوه حتى إلى الموت فهابيل صار بكرا في السماء شيث بكر على الأرض يبقى فكرة البكورية دي فكرة جميلة قوي احنا كلنا ولاد ربنا الأبكار بس عشان نحافظ على البكورية دي لازم نحافظ على عهد الحب فرمية 8 29 في آية جميلة عجيبة كده بتتكلم عننا وعلاقتنا بالمسيح وبرضه تسمي المسيح تسمية جميلة يقول لأن الذين سبق فعرفهم الكلام علينا بقى عهد جديد سبق فعينهم علينا وعلى كل المختارين اللي في العهد القديم سبق فعرف يعقوب وعرف عيسو فعرف انها هترسى على يعقوب سبق فعرف قايين وعرف هابيل فعين هابيل فاهمين الذين سبق سبق فعرف شعب اسرائيل اللي هيعمله فعين كنيسة العهد الجديد الذين سبق فعرفهم سبق فعينهم ليكونوا لازم في شرط مشابهين صورة ابنه ليه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين بمعنى إيه ساعات دايما أقول التعبير ده كتير كأن لو مؤاخذة الملائكة اللي على باب السماء ما بيميزوش هم معاهم صورة واحدة مسموح لها بالدخول هي صورة مين ربنا يسوع له المجد أول ما بتقرب كده شبهه عينيهم ضعيفة هيعدوك مفيش شبه خالص عدي الناحية التانية ربنا يستر وتطلع عينيهم ضعيفة هو كده ليكونوا مشابهين صورة ابنه الابن البكر هو صاحب السماء اللي شبهه هم حافظين شكله ما يعرفوش غير شكل المسيح عينيهم في عينيه طول الوقت بقالهم كذا ألف سنة فما يعرفوش غيره ما يعرفوش غير ربنا يسوع المسيح أي حد شبهه يدوله تعظيم سلام ويسجدوا له كمان أي حد شبهه لكن مقرب على السماء أنت مش شبهه إيه اللي جايبك وهيعرفوا على فكرة بقى هيلقطوها من أول نظرة مش هتحتاج تحقيق ولا قصة مش كده فيقول ليكونوا مشابهين صورة ابنه ليكون هو بكرا بين إخوة كثيرين وشوفوا بقى العز بتاع الأبكار كنيسة أبكار الذين سبق فعينهم هؤلاء دعاهم والذين دعاهم هؤلاء بررهم والذين بررهم هؤلاء مجدهم والذين مجدهم أن ماذا نقول لهذا إن كان الله معنا فمن علينا كل ده عز الأبكار طب هتحافظ على البكورية إزاي بوصية واحدة تحب ربنا وتحب الناس كورنثوس الأولى 15 يقول إيه في عدد 20 ولكن الآن قد قام المسيح من الأموات وصار باكورة الرقدين باكورة هي بكرة على فكرة هي نفس المعنى بقول لكم أو الأطفى يعني هنا آدم كان باكورة الأموات والمسيح لقب بكر من الأموات أو بتعبير آخر بكر الراقدين إيه الفرق بين الراقدين والأموات فرق كبير جدا بين النايم والميت راقد يعني نايم نايم يعني هيصحى إنما ميت مش هيصحى فصار المسيح باكورة الراقدين يعني يعني أول واحد يتحول الموت عنده من موت إلى رقاد واللي جايين وراه كلهم طول ما شبهه كلهم هيحصل لهم ايه رقاد وليس موت صار باكورة الراقدين فيحط راسه ونحط راسنا في منتهى السعادة والارتياح مستنين اللي صحينا مش مشاكل صار بكرا بين إخوة كثيرين صار باكورة الراقدين وهنا بقى يكملوا الحتة دي فإنه إذ الموت بإنسان البكر الأولاني آدم بإنسان أيضا قيامة الأموات البكر الحقيقي لأنه حب لأنه كما في آدم البكر يموت الجميع هكذا في المسيح البكر الحقيقي سيحيا الجميع ولكن كل واحد في رتبته المسيح باكورة هو البكر البرفكت المسيح هو البكر الحقيقي عشان كده رأس كل خليقة به كان كل شيء هو ليس إنسانا فقط بل هو ابن الله بالحقيقة فتبان القصة اللي كانت بقى في قلب الله مستخبية إن هو ده البكر ده آدم اللي اتعمل على شكل المسيح مش اللي المسيح اللي جه على شكل آدم ده طلعت الحكاية جوه ربنا مستخبية بس سر المسيح المكتوم منذ الدهور أن المسيح يسبق آدم لأنه مولود من الآب إيه قبل كل الدهور فخلق آدم على البكر فاحنا افتكرنا ان آدم بكر لأننا ما كناش شايفين البكر الحقيقي لكن البكر الحقيقي جه عشان يورينا البكورية الحب تمشي ازاي تدفع الثمن الغالي يحمي مراته ازاي حواء الجديدة الكنيسة كلها ازاي يفديها وينقذها ويبقى هو ده البكر الحقيقي فيقول المسيح باكورة ثم شوف التعبير ده كلمتين حلوين قوي الذين ها للمسيح اسمنا دلوقتي كده الذين للمسيح بتوع المسيح تحولت في عهدنا إلى كلمة إيه المسيحيين يعني إيه يعني بتوعه احنا عاوزين قوي دي نموت عليها دي نموت فيها دي الذين للمسيح ليه دي الأمارة اللي هتدخلنا السماء دي أكبر شهادة لينا تضمن لنا وجودنا في الملكوت الذين للمسيح طب الذين للمسيح الرابطة دي بدأت بسر المعمودية وتثبت بالتوبة والتناول لكن هيفضل شرط شرط يكمل لآخر العمر هو إيه المحبة لإلهنا كل مجد وكرامة الأبد أمين